السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب فكما تعلمون الحمد لله تعالى أنهينا فقه الطهارة بعد طول زمن ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين وأن يجعلنا وإياكم من المتطهرين فالطهور شطر الإيمان فلو أحسنت هذا الفقه وعملت به الماضي لحزت بفضل الله جل وعلا على شطر الإيمان نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإيمان كله وكما تعلمون الليلة بإذن الله جل وعلا نتكلم عن فقه الحج ونحن نتدارس كتاب تمام المنة لمؤلفه عادل بن يوسف عزازي نحاول أن نختصر كتاب الحج نحاول أن نختصر كتاب الحج وأنا أعلم في البداية أن هذا الكلام أن هذا الكلام ربما لا يكون للحجاج أنا أعلم أن هذا الكلام الآن ربما لا يكون للحجاج إنما يكون بإذن الله لمن ينوي نية صادقة ويريد الحج اللهم ارزقنا وإياكم حج بيته الحرام والعمرة في كل عام بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير فسأخذ قطوفا من هذا الكتاب لنقف سويا أيها الكرام على ما تيسر ما تيسر ما تيسر من فقه الحج لكن كما قلت لكم بأن هذا الكلام ربما يكون في الأساس لغير الحجاج إذ, إذ إن أكثر الحجاج الآن هناك فأبدأ بالترغيب في أداء الحج أول كلمة أرغب بالحج عشان وانت قاعد الآن تنوي إن إن شاء الله الوقت أروح حج إن شاء الله تنوي من الآن أن تحج لعل الله جل وعلا إن قدر لك شيئا آخر لعل الله جل وعلا إن أذن بقبض روحك أن يكتب الله جل وعلا لك أجر الحج أن يكتب الله جل وعلا لك أجر الحج ويمكن ذكرت لإخواني في محاضرة الجمعية الشرعية لمن فاته الحج يستطيع بإذن الله جل وعلا أن يحج في اليوم الواحد أن يحج في اليوم الواحد سبع حجات اللي كان حاضرين الجمعية الشرعية فاكرين سبع حجات بيقولوا اللي حج مرة اسمه حج حج مرتين اسمه ايه آه. طب يحج ثلاث مرات حجوك طب يحج سبع مرات آه ده ابو ابو الحجاجيج بقى ولا ما تعرفش فممكن في اليوم باذن الله تاخد سبع حجات تاخد فعلا اجر سبع حجات بس سبع حجات خالصه صافيه لا رياء فيها ولا سمعه ان اجتهدت في ذلك وكمان مش حج ده حج تمتع يعني حج بعمره سبع حجات الحجة الأولى هقول لك ثلاث أحاديث فيهم سبع حجات الحجة الأولى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه الذي صلى فيه ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة يعني لو واحد راح الحج وكان في بعض الرياء يروح الحج لو راح الحج وكان في بعض الرفض ينقص الحج لا أنا بقول لك ده حجة وعمرة تامة تامة تامة وأنا أعلم أنكم تحفظون هذا الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه الذي صلى فيه ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا هذه أول حجة كلكم عارفينها الحجة الثانية ما أكرمكم الله جل وعلا بها الآن وبرضه حجة صافية لأن خلي بالك لو أنت دفعت خمسين ألف جنيه وسبت الأهل والوطن وخدت إجازة من الشغل ورحت تعبت هناك في الأراضي السعودية الأراضي المقدسة الطيبة الطاهرة وقعدت شهر هناك ورجعت تعبت على ما حجيت بس انت كنت نفسك الناس كلها تعرف انك حجيت ممكن العمل كله يروح انت مسافر تقول لاخوك اجهن البيت وارسم لي طيارة ومركبة وحمد لله على السلامة يا حاج إبراهيم يبقى أنت ده ده اسمه تسميع بتسمع الناس غير الرياء ده بيسمع الناس اه بقى لو انت رجعت من المطار وقابلت واحد سلم عليك قالك حمد لي على السلامة يا عم إبراهيم عم إبراهيم أكن دافع 40000 جنيه 50000 جنيه يقول لي في الآخر عم إبراهيم يبقى ده راح العمل خالص هو رايح عشان اللقب خد اللقب ضاع العمل ضاع الأجر فالحجة الثانية انت ان شاء الله تعالى تاخدوها دلالي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي وقال الألباني رحمه الله تعالى إسناده حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى على النبي هو اللي اداكم الهديه دي عليه الصلاه والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته ليتعلم علما او يعلمه من خرج من بيته ليتعلم علما او يعلمه يعني انا وانت ان شاء الله بس باحسن نيه من خرج من بيته ليتعلم علما او يعلمه فأجره كأجر الحاج تامة حجته برضه حجة كاملة يعني انت جاي المسجد تسمع كلمتين واحد بيقول آية ويفسرها واحد بيقول حديث ويفسره جاي تقول لناس كلمة يعني انا عاوزك لو ما لقيتش حد في المسجد بيقول كلمة اطلع انت اقف الاول وقول لهم يا جماعة النبي بيقول صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ببساطة بس ما تعملش زي بتوع عربيات النقل اللي كاتبين وحياة النبي تصلي على النبي لا بلاش دي يعني قول للناس صلوا على النبي عليه الصلاه قول للناس وحدوا الله قولوا لا اله الا الله علمت علما او تعلمت علما خرجت ابتغاء مرضات الله اجرك كاجر الحاج تامة حجته دول كام الوقت كام حجة اثنين خمس حجات مرة واحدة في حديث واحد حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود من حديث أبي أمامة الباري أيضا وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا يعني توضى في البيت من خرج من بيته متطهرا ليؤدي فريضة من فرائض الله فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج من بيته إلى بيت الله لتسبيح الضحى يعني عشان يصلي ركعتين الضحى في المسجد ومن خرج من بيته إلى بيت الله لتسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين هذا حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبقى خمس فروض في اليوم توضى في البيت تنزل تصلي في المسجد بس نازل تصلي مش عشان تجيب ملح وانت راجع نازل تصلي مش عشان ت... مش عارف تكلم فلان وانت ماشي نازل تصلي بس لأجل الصلاة أجرك كأجر الحاج شفت شفت فضل ربنا بس اوعى تسجلك سبع مرات تقول خلاص مش راح بقى ده انا بحج زي اللي بيجي يقول لك يا عم تعالى صلي معانا المغرب يقول لك مغرب ايه انا وصلت خلاص مغرب انا لسه مصلي المغرب في المكه وجاي اسلم عليك واصلي العشاء في في الاقصى وقبل ما يخلص في المدينه اقوم لحقت الاقصى اصلي العشاء معاهم هناك كمان انت انت انا بصلي مع النبي يا ابن الحلال انت انا وصلت خلاص سقطت عني الصلاه بتاعتكم دي لا لا مش عشان دي لا لم يسقط عنك فرض الحج جزاك الله كل خير لم يسقط عنك فرض الحج وإن كنت أخذت أجر سبع حجات أجر سبع حجات فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال أما الترغيب في أداء الحج والعمرة بسرعة أولا تكفير للذنوب ثانيا سبب لدخول الجنة ثالثا سبب لعطاء الدنيا والآخرة فالحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر ينفيان الفقر والذنوب بترتيب النبي عليه السلام يعني تبقى غني بالدنيا وغني بالحسنات في الآخرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الحج للنساء جهاد في سبيل الله الحاج إذا خرج فهو في ضمان الله ورعاية الله الحجاج والعمار هم وفد الله الحج من أفضل الأعمال والقربات إلى الله ثامنا وأخيرا المنفق في الحج كالمنفق في الجهاد في سبيل الله المنفق في الحج كالمنفق في الجهاد في سبيل الله لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحج كثرة الحج تمتع ببيت الله الحرام وأكثر من الحج والعمرة قبل أن لا يكون حج هيجي زمان الحبشي يدمر الكعبة يقلعها حجرا حجرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هيجي وقت انت ستمرض الفلوس هتروح هتحتاج هتنشغل مش هتعرف تحج فمن أراد الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتعجل وانت قدام الآن انوي الحج ده كله اسمه ترغيب ترهيب ممن لم يحج وهو مستطيع معاه فلوس وجوز العيال وما حجش معاه فلوس وبنى العمارة وما حجش معاه فلوس واشترى أرض وما حجش معاه فلوس واشترى عربية وما حجش معاه فلوس ومتع وما حجش قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الترهيب النص الثاني من الآية ايه النص الثاني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مستطيع وما حجتش يبقى النص الثاني ومن كفر كفر نعمة الله عليه ربنا غني عن فلوسك فإن الله غني عن العالمين ربنا غني عن صحتك ربنا غني عن أرضك ربنا غني عن حياتك كلها فعبادتك كلها لا تنفع الله جل وعلا فهذا الترهيب شديد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين على من يجب الحج سرعة على المسلم العاقل البالغ على المسلم العاقل البالغ دي بتلاقوها في كل الطاعات الزيادة الحر المستطيع على المسلم البالغ العاقل دول في كل حاجة زيادة الحر المستطيع فالحرية تلزمه الحج وإن صح حج العبد والاستطاعة الاستطاعة بغيرها يسقط الحج وإن حج من لا يستطيع قبل الحج خلاص الحرية الحرية بغير الحرية بغير الحرية لا يكون الحج فرضا بغير الحرية لا يكون الحج فرضا ولكن لو حج العبد فحجه صحيح وكذلك بغير الاستطاعة لا يجب الحج ولو حج غير المستطيع صح الحج فهمتم؟ عيد ثاني ولا خلاص؟ يعني واحد معهوش فلوس مش مستطيع وربنا كرمه وجات له تأشيرة حج واحد حجز له سفره وواحد عزمه هناك أكله هو مش مستطيع بس حج الحج ده مقبول ولا مش مقبول رغم اني بقول له في الأول لا يجب عليك الحج لأنك غير مستطيع كذلك العبد لا يجب عليه الحج ليه؟ لأن له إذن سيده وشغال وما يقدرش يتحرك ده غير مستطيع طب هو لو ربنا أكرمه وسيده وخده معاه حج معاه خادم معوش فلوس مثلا غير مستطيع خادم وسيده قال له تعالى معايا حج هناك واخدمني هناك راح هناك حج زي اللي بيطلع خدمة الحجاج هل يجوز خدمة الحجاج؟ اه يجوز طب أنا مش مستطيع لو حج صح الحج بل الطفل لو حج صح حجه لكن لا يسقط الفرض كما قالت امرأة للنبي عليه السلام وهي تمسك هذا الصبي قالت يا رسول الله رفعت الصبي كده وقالت يا رسول الله هل هذا حج قال النبي عليه السلام نعم ولك أجر يبقى الحج تنفع ما تنفعش بالنسبة للصبي تنفع طيب أنا قلت لك تنفع بس ما تسكتش الفرض الدليل إيه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ثم عتق لكن لو فضل عبد في العمر لا أفرض عليه حجة أخرى والاستطاعة أيها الكرام ببساطة استطاعة بدنية واستطاعة مالية هذا أساس الاستطاعة استطاعة بدنية واستطاعة مالية ويعني زاد العلماء للشروط السابقة شروط ثانية لو أن يكون بالغ عاقل مسلم بالغ عاقل إيه اثنين تانيين ها؟ حر مستطيع بالنسبة للمرأة قالوا يشترط لها وجود محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر إلا مع ذي محرم ويشترط أن يكون هذا المحرم أيضا بالغا عاقلا بالغا عاقلا يجوز الحج عن الغير كما قال بشرط أن يحج الإنسان عن نفسه أولا كما قالت امرأة من خثعم يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره أفأحج عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أما صفة الحج والعمرة فالمصنف تكلم ما يكون قبل السفر من إخلاص ورد مظالم ووصية وتصفية قلب ورفقة صالحة واستعداد بالفقه للحج ثم تكلم عن المواقيت يعني يقول لك بتحج ازاي انت بتسافر بتسافر تروح لغايه فين لغايه الميقات هنتكلم عن الميقات المواقيت زمانيه ومكانيه زمانيه ومكانيه يعني ايه يعني في وقت للحج وفي مكان للحج في وقت للحج وفي مكان من عنده من عنده يبدا الحج في زمن معين من عنده يبدا الحج هو ايه آه شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة جمهور العلماء على أن عشر ذو الحجة فقط وقول الإمام مالك وابن حزم وغيره أنهم ذو الحج كله لأنه يجوز للمرأة أن تؤخر الحج تؤخر مثلا طواف الإفاضة إذا كانت نفساء أو إذا كان حائط حتى تمشي إذا كان ذلك في نهاية ذي الحجة واستدلوا بأدلة كثيرة منها مثلا أن ربنا قال, قال الحج أشهر معلومات وكلمة أشهر أقل ما يقال فيها جمع لثلاثة يبقى إذن ثلاثة يعني ثلاث أشهر إنما لو قلنا اثنين ونص ليس هذا جمعا ليس هذا جمعا وهذا استشهاد الإمام مالك وابن حزم وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك لكن قول الإمام مالك وقول ابن حزم هو القول الأرجح كما رجح ذلك المصنف حفظه الله تعالى دي اسمها المواقيت الزمنية يعني الحج يبدأ من امتى من شوال يعني ممكن الحج من شوال اه لو حجيت تمتع رحت هناك عملت عمره واستنيت الحج حجيت يبقى ده اسمه تمتع بالعمرة الى الحج قارن ممكن يروح ويعمل عمره ويفضل على احرامه لغايه لما يجي حج في خلال هذه الثلاث اشهر او الاشهر الثلاثه قال تعالى الحج اشهر معلومات المواقيت المكانية يعني ايه يعني انت لما تروح لغايتها يبدأ الحج بالنسبة لك انا خارج من مصر لبست ملابس الاحرام في البيت زي ما بيحصل من سفينة طيار او رحت المطار ولبست بالمطار ملابس الاحرام انا دلوقتي بقيت محرم لا لان ليس لبس ملابس الاحرام هو الاحرام انما الاحرام هو النية الاحرام تعريفه هو نية التلبس بالنسك نية التلبس بالنسك يعني أنا في أين بيت محرم بدليل مثلا أن النبي عليه السلام كانت سيدة عائشة تطيبه لإحرامه النبي عليه السلام يغتسل ويتطيب طيب شديد ويلبس ملابس الإحرام إلى الآن لم يحرم حط الطيب أول ما يقول لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة قارنة بحج أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج من أول ما يقول الكلام ده بدأت نية الحج الآن أصبح محرم يحرم عليه أن يأتي محظورات الإحرام المعروفة التي تأتي معنا بإذن الله من باب الذكر يبقى في مكان ايه المكان ده النبي عليه الصلاه والسلام حدد خمس اماكن النبي عليه الصلاه والسلام حدد خمس اماكن قال النبي عليه السلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمهله من اهله قال ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي هي أبيار علي ووقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحفة اللي هي مد... قصادها بلد كان اسمها الجحفة دي اسمها الآن رابع لكن رابع هلكت فبحروا المكان جنبها رابع ولأهل نجد قرن المنازل اللي اسمها الآن السير الكبير ولأهل اليمن يلملم وفي حديث ثاني ولأهل العراق ذات عرق قال النبي عليه السلام فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هن لهن يعني إيه يعني النبي قال وقت للشام الشام مين يحرم منين من الجحفة اللي هي رابط طب اللي جاي من تركيا كأنه جاي من الشام طب اللي جاي من مصر جاي من من الشام اللي بيعدي على الشام مفروض يعني النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن يعني اللي يمر عليهم من غير أهلهن في ضابط مهم قال لمن كان يريد الحج والعمر لمن كان يريد الحج والعمر واحد طالع من مصر رايح مثلا عند تبوك او رايح عند المدينة خارج من مصر رايح على المدينة يحرم من احرام المدينة ولا من احرام اهل مصر احرام اهل المدينة ولمن اتى عليهن لمن كان يريد ده الشاهد لمن كان يريد الحج يبقى هو هو جاي عند ميقات مصر مش عاوز يريد الحج الآن إنما عاوز يريد الحج وهو طالع من المدينة واحد طالع ماشي طالع من المدينة رايح لغاية جدة عدى على أبيار علي هو واحد شغال هناك في المدينة وعنده شغلانة هناك لازم لما يعدى على الميقات يحرم لا لأنه لا يريد لأن النبي قال في هذا الضابط لمن كان يريد الحج والعمر طيب فمن كان دونهن طب المدينة لمكة حوالي 450 كيلو أو 500 كيلو أبيار علي على بعد 3 كيلو من المدينة طب هو ساكن مثلا في حتة في الطريق بينها وبين الم... مكة بين المدينة ومكة 200 كيلو مثلا يحرم منين؟ من مكان لأن النبي قال فمن كان دونهن فمهله من أهله فمن كان دونهن فمهله من أهل يبقى اللي دون هذه كأن مثلا الحرم قد المكتب ده كده الحرم أو مثلا أهو دي مثلا الكعبة تقريبا يعني حاطينها هنا ودي اسمها الحدود اللي جاي من مصر جاي من الزوادي ما هو الكعبة ليها أركان الركن اليماني والركن الشامي والركن العراقي والركن ما هو الحجر الأسود وال... واليماني والشامي والعراق يعني أربع أركان فكل واحدة بتقابل بلاد فهذه الكعبة هي تقريبا مثلا واللي جاي من هنا ما يعديش النقطة بهيا إلا ما يكون محرم طب لو هو ساكن هنا من بيته بقى لو هو كان في مكان بين النقاط وبين الكعبة يحرم من مكانه فهمتوا يا أخوانا؟ هذا اسمه الميقات الزماني اللي هو الثلاث أشهر والميقات المكاني الأماكن التي يعني ذكرها النبي عليه السلام خمس أماكن الإحرام الإحرام هيذكر سنن الإحرام هقولها بسرعة عشان ندخل في الحج سنن الإحرام واحد الغسل اثنين التطيب ثلاثة التجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء إلى غير ذلك من التنظف من التنظف كإزالة الشعر وغير ذلك فهذه من الأمور المستحبة ثم نية الإحرام نية الإحرام بعض العلماء وهذا القول الراجح أن نية الحج والعمرة لا يتلفظ بها لأن النية محلها القلب يعني إيه أما أنا بقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة دي مش نية دي اسمها تلبية صح إنما النية أنت بتقول نويت الحج بتقول نويت العمرة زي ما أنت بتقف في الصلاة بتقول نويت وصلي أربع ركعات خلف الإمام الساعة أربعة ونص ساعة في مسجد الفردوس آه، في الصف الأول جهة اليمين ورا الإمام بخطوتين مفيش كلام ده فبرضه النية محلها القلب ما بتقولش نويت الحج أو نويت العمرة قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم قال الله جل وعلا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني ربنا بيقول لك أنت هتعلم ربنا أنت بتعمل إيه في دينك هو ربك يعلم فالنية محل القلب هو أنت خارج من بيتك ليه وجايب ملابس إحرام ليه وهتقرأ فيك الحج ليه وقدمت في الشركة ليه وطلعت النهاردة ليه مش كل ده عشان تحج هي دي النية هي دي النية يبقى مش مشترط مش شرط تيجي عند الساعة وتقول نوايا الحج إنما الإحرام يشترط فيه التلبية وهي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا آه، ثم آه، تكثر من التلبية ذكر المصنف مسألة الاشتراط في الإحرام يعني لو أنت خايف مثلا واحد خايف يروح يحصل له حاجة ما يعرفش يحج خد تأشيرة آه، آه، تأشيرة تجارية وخايف يروح يمنعوه فبيشترط يقول يعني يعني كأنه بيقول لربنا يا رب لو يسرت لي الحج هحج دي معناها لو ما حجتش سامحني عشان ما يبقاش عليا هد لأنه لو دخل في الحج وما تمش الحج يذبح حج أو يذبح فدية فهذا الاشتراط يكون لمن يخاف لا للكل يعني هو أي واحد يروح يقول أنا اشترط لا لمين اللي خايف لما امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة كيف ما أقدرش أكمل الحج قال النبي لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني يعني تقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس يعني حبسني مرض حبسني آه، أعداء حبسني ظروف فمحلي حيث حبستني يبقى أنا خلاص العبادة لغاية مكاني بس حيث حب- حبستني آه، أو حيث قدرت لي أن أكون في هذا المكان ساعتها بقى لا تتحلل إلا بلبس ملابس ملابسك العادية وخلاص وما عليهش أي حاجة أنواع النسك أنواع الحج معروف إن الحج ثلاث أنواع مفرد أو قارن أو متمتع نفحات ربانية خدها مش وقت خليك قدامك كده أنواع النسك إفراد أو قران أو تمتع إفراد يعني أفردت الحج فقط هتحج بس قران يعني قرنت الحج بالعمرة تمتع يعني تمتعت من العمرة إلى الحج طب إيه الفرق لا قران يعني حطيت الاثنين في بعض قران يعني حطيت الاثنين في بعض يعني خليت السعي للاثنين مع بعض للعمره والحج خليت السعي للاثنين مع بعض ودخلتهم الاثنين في بعض انما التمتع عملت العمره وتحللت اللي انت عاوزه عملت خلاص لبست ملابسك وحل لك حل لك كل شيء وبعدين لما جه وقت الحج حجيت ده التمتع دي انواع الحج هقول لك الفرق بينهم لكن هسألك او أو هنجاوب على سؤال اي الامساك افضل الافضل انك تحج تمتع ولا قران ولا افراد النبي عليه الصلاه والسلام قرن لكن بعد كده اه النبي عليه الصلاه والسلام حج قارنا ولكن حث الصحابة الذين لم يسوقوا الهج أن ي- يت- يتحللوا من العمرة اللي يدخلوها في الحج ويخلوها عمرة بس ولما يبقى الهج حجهم يبقى تمتعوا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام صراحة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت واجعل ولا جعلتها عمرة فأفضل الأنساك التمتع ما تقولش طب انا هذبح ما اخدش مشكله لا اذبح وانا دايما بقول لاخواننا يمكن حتى قلت لها في ال- لكثير من اخواننا وقلت لها في الفضائيات يا اخي ممكن تكون دي الحجه الاولى والاخيره صح خلاص يبقى ما تقولش بقى ما تدورش على الرخص وما تدورش على ال- ال- ال- التيسيرات حجه زي ما النبي حج يمكن الحجه دي تقبل وتكون رفيق النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم انا عارف ان في امور مستحبات وفي امور واجبات وفي, وفي حاجات لو انت ممكن يعني لو في ظروف تع- آه، تتخطاها او تعملها لا احنا نقول عاوزين نحج زي النبي على الص- وان كان الفقه آه، ان تفهم الاشياء كلها لكن افضل الحج آه، هو التمتع الذي حث النبي صلى الله عليه واله وسلم يجوز للي راح ونوى انه يفرد ان يعملها عمره ويتمتع ما يحج ويجوز اللي داخل قارن انه يعملها عمره ويكمل ينوي الحج تمتع يعني يجوز ان يخرج من الافراد والقران ويخليها حج تمتع لان النبي قال لهم كده من لم يسق الهج فليتحلل مع انه كان هو قرار فليتحلل ولا يجعلها عمره فاذا اتى يوم الثامن فليهل بالحج كما فعل اكثر الصحابه المستجيبين للنبي صلى الله عليه واله وسلم ثم بدأ يتكلم عن التلبية الإحرام يا إخواننا قلنا هو إيه تعريف الإحرام هو إيه آه النية نية التلبس بالنسك يعني لو لبست ما بس إحرام ما بقاش إحرام يعني اللي لبس في الطيارة أو في المطار أو في بيته ماشي الآن أنا ما- خلاص ما ينفعش أسلم على زوجتي ما ينفعش بقى على تكون ده بقى في رفس ولا في في سوق ولا لا لا أنت لسه الآن لبست لابس إحرام بس إنما ما أحرام يشرع التلبية وأكتفي بهذا الحديث قال النبي عليه السلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية يبقى لبيك اللهم عمره ده اسمه إيه؟ ده اسمه إهلال ولبيك اللهم لبيك اسمه تلبية يبقى الإهلال والتلبية أنت بترفع صوتك بيه لكن إنما قالش فأمرني أن أرفع صوتي بالنية لأن النية فين؟ في القلب ويستحب الإكثار منها ويستحب رفع الصوت بها ومتى تبدأ التلبية؟ تبدأ التلبية مع انعقاد نية الإحرام إلى أن ترى الكعبة ده للي هيعمل عمره إنما اللي هي- بدأ يحج من أول إحرامه أيضا إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد اللي هو على الترتيب النبوي أول ع- فعل عمله النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد إنه راح رمى جمرة العقبة ثم ذبح هديه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم التلبية هي إيه؟ افهموا بس معناها ببساطة يا رب أنت أنعمت علي لأنك كريم وأعطيتني من ملكك ومن فضلك لأنك ملك فأنا هشكر لك هذه النعمة تقول لي تعالى أقول لك حاضر يا رب ده معنى التلبية لبيك يعني إيه؟ يعني أنا جاي يعني جاي لك يا رب يعني سمعت لأمر نبيك أو أمر نبييك إبراهيم ومحمد على السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا خلاص سمعت إن ده جاي لك يا رب لبيك اللهم لبيك لذلك كلمة لبيك كررت في هذه التلبية أربع مرات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد بحمدك إن اخترتني كتير من الناس مليار ونص اخترت منهم يا رب 2 مليون ولا 3 مليون الحمد لله ان انا منهم ده اعظم بيت لك أعظم بيت في الأرض وأحب بقعة في الأرض الحمد لله إنك دخلتني دعوتني لبيتك لو ملك من ملوك الأرض عمل عزومة بيته عمره ما يعزمنا احنا لكن ربنا الكريم دعانا نحن الفقراء الحمد لله دي معناها إن الحمد والنعمة أنعمت عليه بالصحة وبالقوة وبالمال والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جاي لك أنت بس لا شريك لك لا عاوز حد يقول أنا حجيت ولا عاوز أرجع من الحجة أقول للناس ده أنا ده أنا حجيت مع شركة كذا وكنا في أوبن بوفيه وكنا مش عارف بنقعد قدام الحرم وكنا مش عارف إيه و... لا لا لا يعني قلت بعض إخواننا والله أعرف رجل بقول له بسأله أنت حجيت كم مرة كان يعني التزم بدين الله فبقول له انت حجيت كم مره قال لي انا طول عمري بحج قلت له يعني ايه قال لي كل سنه بحج لو كان في حج مرتين في السنه كنت حجيت آه، كل سنه بحج قلت له يعني كم حجه مثلا قال لي من يوم ما ما وعى الدنيا انا بحج كل سنه يعني 40 حجه قال لي ممكن اكثر كمان قال لي بنفس اللفظ كده قال لي بس الحج راح الحج جه يعني هي ايه وظيفة كده الحاج راح الحاج ايه بيقول لي والله العظيم في مرة من المرات رحت حج آه، يعني كنت متضايق شويه قلت والله بلاش السعي السنة دي انا بحج على طول بلاش السعي السنة وما سعيتش اي والله بقول في مرة انا كنت بروح بقول احيانا والله بقعد في الفندق الظهر والعصر جدا وما صليهمش مش صليهم في الفندق ما صليهمش وراح مكة الحاج راح الحاج جه فبقول لي أه، كان قاعد معانا بقى فبقول اول سنه افهم ال- الحج يعني ايه اول سنه فربنا يهدي ده معنى التلبيه آه، وذكر بقى محظورات الاحرام وأقول لك بسرعه حلق الراس وتقليم الاظفار وتغطيه الراس ولبس الملابس المحيطة بالجسم للرجال كما خصها كما خصها النبي أصلا في خمسة لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا الخفاف لكن لا يشترط أن يكون المحا... المنهي عنه فيه مخيط إنما هو كما حدده النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفهم منه كل ما يحيط بالجسم كل ما يحيط بالجسم وإلا فملابس الإحرام نفسها فيها خيط مش تلبس بقى ملابس جلد حتى الجلد فيه خيط حتى الجلد فيه خيط كذلك من محظورات الإحرام التطيب وعقد النكاح أو الخطبة ومن أشد محظورات الإحرام الجماع الجماع وفيها فدية كبيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى آه، كذلك من محظورات الإحرام المباشرة ما ينفعش بقى يطبطب على زوجته ويتوصل زوجته وال- لا لا ما ينفعش فمن فرض فيهن الحج فلا رفث آه، كذلك من محظورات الإحرام الصيد مع تفصيل فيه ما يباح للمحرم ما يباح للمحرم الاغتسال وغسل الثياب حك الجسد والانتشاط يعني بعض الناس يعني دماغه هتاكل وم- خايف يعمل كده عشان ينزل شعرايه لا حكم مفيش مانع بل يجوز لك أن يعني تمشط شعرك فقد قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين أن تنفض رأسها وتمتشط وهي محرمة وطبعا الانتشاط بالنسبة للمرأة لازم هينزل فيه غالبا ساعة لازم ومع ذلك يعني عشان بس تعرف ان يعني ليس الإنسان أن يشدد على نفسه ما لم ما ليس موجودا في الشرع بل سئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يحك جسده قالت نعم فليحككه وليشدد يعني ما قالش فليحكه لا فليحككه يعني ان شاء الله يعني حتى يعني قاعد يعني اه وليشدد يريح نفسه خالص مفيش مانع يعني كذلك من مباحات الإحرام النظر في المرآة وشم الرياحين والتداوي إنه يشم مفيش مانع إنما يحط لأ كذلك من محظورات الإحرام الحجامة والفصل ومن محظورات الإحرام لا، من مو- لا من مباحات من مباحات الإحرام الحجامة والفصل الحجامة مباحة ومن مباحات الإحرام قلع الضرس وقص وقطع الظفر إذا انكسر يعني واحد مثلا اشترى حاجة من الأرض ظفره كسر تعبه يجوز أن يقصه عشان يشيل هذا الأذى بس ويجوز للمحرم قتل الذباب والبراغيث والبعوض والفواسق الخمسة الناس بتخاف والفواسق الخمسة وكل مؤذ من الدواب يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم والنظارة والعدسات وسماعة الأذن وضقم الأسنان والحزام وحجم حمل الحقيبة وغير ذلك يباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد زي ايه الفرخة يا جزء ده مش صيد الصيد زي الحمام اللي بيطير والحاجات اللي بتطير واللي بتصطادها بال- بال- بالسهم والكلام ده الفرخة الوزة يعني الوز تاكل بطن مش مانع وتصطاده وال- والبقر والنعم صابون المعطر صابون المعطر تقصد أكثر العلماء والقول الذي يتبناه أنه لا يجوز لأن هذا من التعطر وإنه يبقى أثره في اليد فعلا فمثله مثل الطيب يعني إيه الفرق مثلا بين إن أجوب أجيب آه، إزازة عطر وأحطها على إيدي كده أو إن أجيب إزازة العطر أحطها على حتة دي كده مثلا وأقوم أعمل دي فيها كده إيه الفرق؟ تعطر فدي كأنها آه، آه، دي صابونة وتحط فيها عطر انا استخدمتها هي هي هي هي يعني عصر الخمر مثلا زي ما بقول المثل ده عصر الخمر كان زمان العصر اللي بيعصر القصب بيعصروا ازاي اثنين يمسكوا قصب بعض ويعصروا كده يعملوا ويخمروه لو هو عمل ده بنية الخمر يبقى ده اسمه عصر صح طب هو لو ما عملش كده ومدش ايده وحطها في العصاره وسابها تخمر يبقى عصر ولا مش عصر برضه عصر فهو برضه يعني يبقى ده يعني جات له بس عن طريق العصار هي برضه دي كده لو غسل ايده هيبقى معطر وان كان انا عارف ان في بعض الاقوال قالت انه لا مانع له لكن هذا القول الذي اتبناه والله اعلم شو التراب و... مثل السؤال ده يا شيخ رجب الشيخ رجب لما يجي بيروح معانا في عزومه ولا حاجه يغسل ايده وما يغسلش ايده اقول له يا عم اغسل يقول لي اغسل ايه من نعمه مش عارف هو اللي بيسأل السؤال آه. ما لقيتش صابون خالص براس صابون الفصل ده هم يومين آه. غسل بدون صابون بميه بدون صابون لو غسل قبل الاحرام بالصابون واللي انت عاوزه لان انت لسه قال ما ما قلت آه، آه، ما تلبست بنيه الاحرام يباح للمحرم أيضا ذبح الحيوان الذي ليس بصيد كالإبل والغنم والبقر والدجاج والأوز ويجوز للمحرم يباح له تغطية الوجه ويجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه وأن يعصب رأسه لجرح أو صداع أو غير ذلك إذا وصل إلى مكة بدأ بالمسجد الحرام سنة دخول المسجد الحرام إيه؟ لا ركعتين سنة إلا في أول قدوم فقط لأنك قادم بغرض العمرة يبقى تدخل تطوف على طول لكن لو دخلت أنت كل مرة مثلا رحت فندق تشرب ورجعت رحت فندق غير ورجعت لازم كل مرة أقول لك طوف لا هو كأي مسجد أيوة تصلي ركعتين تحت المسجد إنما أول مرة بس فقط تدخل و آه، تطوف إذا وصل إلى مكة بدأ بالمسجد الحرام بال... بال... بالطواف حول الكعبة وفي سنة طبعا عارفينها سنة الاغتسال دخول مكة أخذناها في باب أو في كتاب الطهارة في باب الاغتسال يبدأ بالطواف طواف كم شوط سبعة من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين امشي مع الناس اصل مش مع يعني يقول لك لا من الشمال لليمين لا, لا هم كلهم ماشي شمال يمين هياخد يمين للشمال امشي مع الناس آه، ايوه خلي الكعب على الشمال امشي مع الناس مش مانع يعني بس يعني لو الناس قاعدة كلها بتصلي اعرف انت ان الكعبة تكون بس على شمالك يعني خلاص آه، من السنة في طواف القدوم من السنة في طواف القدوم سواء كان سواء كان طواف عمرة سواء كان طواف عمرة أو كان طواف قدوم فقط يعني واحد داخل مكة وناوي إفراد مش- الطواف بتاعه ده هو طواف قدوم بس أو واحد داخل آه، للعمرة ده طواف عمرة سواء ده أو ده أول طواف لك بالكعبة السنة فيه الاطباع والرمل الاطباع يعني ايه إظهار الكتف الأيمن ملابس إحرام ايه تجيبها من تحت بطك اليمين يبقى كده كتفك اليمين ايه ظهر يلا بس مش كده بقى. وترمي ال- الجنبين على الكتفين يبقى كتف اليمين هو اللي باين ده في الطواف فقط ما ينفعش تصلي وانت كده لأن النبي عليه السلام آه، قال لا يص- لا يصلي أحدكم إلا وعلى عاتقه شيء من ردائه أو كما قال النبي عليه السلام آه، يعني حتى لو أثناء الطواف وحصل الصلاة قوم شايل وغطي كتفك وصلي وبعدين الطبع تاني وكمل لا الطباع في طواف ايه قدوم فقط الرمل إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ثلاثة أولين بس ورد أن هذا سببه آه، كان إظهارا لقوة المسلمين كتفه وجريه يعني المسلمين لما راحوا مدينة ما تعبوش لا ده كانوا أقوياء ويقدروا يجاهدوا آه، تبدأ تطوف تبدأ بالحجر الأسود فين الحجر الأسود اللي عليه زحمة آه، فيبقى وأقول لك أصل تعرف المصريين أي زحمة لازم يقف في الصف لو هي ناس 20 واحد متجمعين يقف في الصف وهو ماشي يقول أنتوا واقفين ليه يا جماعة؟ هو خلاص بيحب يقف في الصف تعود زمان الجمعية فدايما يقف على الصف أي صف يقف ليكون في الآخر لحمة فيقف في الصف هتلاقي زحمة فيه وصف عنده حتة بتاع داخلة جوه كده حتة من الجنة حجر أسود ده حتة من الجنة يحط الخطايا حقا يشهد لك عند الله جل وعلا يوم القيامة قطعة من الجنة كانت بيضاء سودتها خطايا بني آدم كما في جملة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يسن له عند الحجر الأسود شيئا من ثلاثة إما أن يقبل وإما أن يستلم وكلمة يستلم يعني يلمس وإما أن يشير بل الاستلام له صورتان إما أن يستلم بيده ويقبلها وإما أن يستلم بعصا ويقبلها وهذا كله فعله النبي عارف يعني النبي طاف بال- حوالين البيت راكبا حمارا يعني يجوز اطوف وانا راكب ال اه يجوز اه اركب عجلة اركب عجلة مش مانع يجوز تركب وانت بتطوف حتى لو انت مستطيع يجوز حتى لو انت مستطيع يجوز ولا تشق على نفسك آه، ومع الاستلام مع التقبيل أو الاستلام أو الإشارة تقول بسم الله الله أكبر أو تقول الله أكبر فقط بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل عند الحجر, عند الحجر شيء غريب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عمر بن الخطاب وفعله عبد الله بن عباس كان يحط راسه عليه يبقى سجد عليه عليه الصلاة والسلام هل يجوز المزاحمة عند الحجر؟ الله يبارك فيك يجوز المزاحمة شريطة ألا يكون أذى أصل أنت أصلا مكان قد قد الراس هو راس واحد بس لو انت ال- ال- ربنا كرمه راح لو انت جيت تحط راسك واحد تاني يحط راسه مش هتوصلوا انتوا الاثنين واحد بس فعلا واحد فقط لو واحد حط ايده الثاني يقوم زقه مش هيقعد يقبل كويس فهو راس واحد بس فيقينا هيكون في زحام ايام النبي عليه السلام 130 الف واحد بيحجهم اكيد في زحام عشان كده نصح عمر بن الخطاب الا يزاحم ليه فاحنا برضه ننصح في هذا الزمان اخواننا بتوع نيجيريا الا ي- يذهبوا الى ازدحام حلاقه اسود ليه هم ما بيحسوش بحد هو مش كده في الهزه بتاعته دي يخبط خمسه هنا وخمسه هنا الرجال او النساء الرجال أو النساء فعلا يعني أنا رأيت بنفسي في رمي الجمرة في يوم العيد امرأة نيجيرية ماشية مفرغة وراها ت- ثلاث مكان ثلاثة أربعة وماشية واحد بالظبط مسكت الحجر مسكت ال- رمتها حسيت ان السور هيقع رمتها وعشان ترجع بقى انا حسيت ان هي وقعت ثلاثة اربعة هنا ثلاثة اربعة هنا واللي قدامها طوفان ده امرأة هم كده النيجيريين ما شاء الله يعني ربنا ادالهم قوة في البدن فلما تلاقي واحد نيجيري قول له هذا فراق بيني وبينك يعني عشان يعني ربنا يستر وبرضه صيني عايز الصينيين آه، قصيرين طب ليه ده الصيني انت ممكن تمسك لك اتنين في كده- في ايدك كده لا المشكله مش في كده بقى المشكله ان الصيني واحنا في ايام آه، منى وكنت اشوفه في مزدلفه وهم بينقوا الحجر بيدوروا على حجر يرمي بيه الحجر حجمه قد ال عقلة الاصبع او اقل لا هم بينقوا ايه آه، طوبه حجر حجر يعني وهم قصيرين فمش شايفين واقفين ورا بسم الله الله اكبر تيجي في دماغ واحد تيجي فلما تلاقي الصيني ابعد عنه مره هذا نصيحه عمليه اهو نرجع لل- للكلام عن ال- الطواف اول حاجه تبدا بتقبيل الحجر الاسود ثم تبدا تطوف سبع اشواط تدعو فيها بما شئت بما شئت آه، تطبع وترمل فإن لم تستطع فلا تزاحم ولا تؤذي ولا ترمل حتى لو في إيذاء للناس كما في الزحام لا ترمل حتى لا تؤذي أحدا وينبغي أن يكون الطواف خارج حجر الكعبة عارفين الحجر اللي هي القوس ده ده جزء من الكعبة أصلا لكن قص- قصرت بأهل مكة حين بنوا الكعبة المال الحلال فلم يستطيعوا بناء الكعبة على قواعد إسماعيل وأراد النبي أن يبنيها لكن خشية فتنة قومه لم يبنيها النبي قال لو لولا قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ورميتها على قواعد إسماعيل وبالفعل فعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لكن حجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق آه، نقض الكعبة ثانية وأعادها كما كانت فلما أرادوا فعلها أراد بعض أهل ال- العلم مع الاتفاق مع الخلفاء أن يعيدها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا قالوا لا نجعل الكعبة لعبة يجي خليفة يقول أعملها زي النبي خليفة تقول لا هردها زي الأول خلاص تبقى جماهير ولعل الله جل وعلا أراد ذلك فلقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاتباع والرج- وال- والرمل قصر الرجال عشان امرأة مثلا تقول لك الطباع كذلك للنساء ولا حاجة تبين كتفها اليمين ما ينفعش النساء ما عليهمش طباع ولا عليهن ولا عليهن رمل ولا عليهن رمل ليس للطواف ذكر خاص وينبغي آه، في للطائفين ان يراعوا ان يراعوا آداب الطواف وهذا الطواف صلاة إلا أنه أحل فيه الكلام كفاية الكلمة دي بالنسبة لك الطواف صلاة إلا أنه أحل فيه الكلام لذلك الحائض لا تطوف الحائض لا تطوف آه، ينبغي في م- من شروط الطواف من شروط الطواف الطهارة لأنه صلاة الط- الطهارة لأنه صلاة لكن جوز شيخ الإسلام ابن تيمية عند الضرورة القصوى مع بذل كل الأسباب إذا لم تستطع الحائط أن تنتظر ولا أن تؤخر الطيارة ولا أن ت- ترجع مرة ثانية ولا ولا بكل الشروط يجوز لها أن تستغفر وتطوف بغير طهارة كذلك من شروط الطواف كلمة شرط يا أخوانا يعني لا يصح الطواف إلا به كذلك من شروط الطواف ستر العورة كذلك أن تكون الأشواط سبعة يعني ما فيش واحد يقول مثلا لا أنا هشوف ثمانية احتياطي لا ما فيش احتياط ما ينفعش يقول لا ده النبي كان طاف سبعة يبقى أنا أطوف- أطوف 14 عشان النبي يعني آه، مغفور له إنما أنا مذنب أطوف 14 15 لا هم سبعة كذلك من شروطه يشترط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه وأن يكون البيت عن يسار الطائف وأن يكون طوافه خارج البيت وطبعا لما يجي بعد الحجر الأسود يوصل للركن اليماني يفعل حاجة واحدة بس إنه يستلم يعني إيه يستلم يمس طب لو بعيد يشاور لا طب لو قريب يقبل لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاستلام ما بين الحجر وركن اليم... الركن اليماني أو من الركن اليماني الحجر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سنن الطواف استقبال الحجر الأسود واستلام والاطباع وطواف القدوم والرمد في الأشواط الثلاثة الأولى واستلام ركن اليماني آه، وذكر بعض أشياء من بدع الطواف كقوله مثلا نويت بطوافي كذا وكذا وبعض الناس بيصوت عند الحجر الأسود ويتبرك به وبعض الناس بيسابق الإمام بالتسليم حتى يقبل حجر أسود يعني والله بعض الناس فعلا شفت كده بيسلم قبل الإمام ويجري الإمام لسه ما كملش السلام عليه جري واقف عند الحجر من البدع تقبيل الركن اليماني ورفع اليدين عند استلام الحجر ولكن السنة أن يشير بس آه، من من البدع وضع اليمنى على اليسرى وهو يطوف آه، ليلة صلاة من البدع الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة بعض الناس بيتبرك ب ببراز الحمام اللي بيسقط على الكعبة اه والله هناك حاجات عجب يعني آه، بعد ما تطوف آه، سبع أشواط يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم يأتي المقام ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يصلي ركعتين خفيفتين في أي مكان يكون المقام بينه وبين الكعبة ويقرأ فيها آه، بالكافرون والإخلاص ركعتين خفيفتين إذا فرغ من ركعتي الطواف ذهب إلى زمزم فشرب منها وليس هذا شرطا إنما فعله النبي عليه السلام فإن فعلته فلا بأس ثم يرجع إلى الحجر الأسود وهذه سنة يعني لا يفهمها إلا القليل بعد ما يصلي ركعتين يروح تاني لحجر أسود يعمل إيه يستلمه فقط ده النبي عمل كده يستلمه فقط يعني يشاور عليه بس يلمسه بس هذا الوجه ثم يسعى بين الصفا والمروة يذهب إلى آه إلى الصفا إذا قرب منها يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وهو ركن من أركان العمرة أو الحج على الراجح من أقوال أهل العلم يسعى إيه من الصفا للمروة شوط وبعدين يرجع من المروة للصفا شوط تاني مش رايح جاي شوط لبعض الناس انا بالي 12 واحده 12 واحده لسه كمان اثنين يا ابني هما سبعه بس انا معناه سبعه بس رايح واحده ورايح ورايح- رايح جاي لا هو رايح واحده وجاي واحده رايح واحده وجاي واحده شوف اهو دي الصفا ودي المروه فرضا من هنا من الصفا للمروه انا واحد من المروه للصفا اثنين من الصفا للمروه ثلاثه من المروه للصفا اربعه من الصفا للمروه خمسه من المروه للصفا سته من الصفا للمروه سبعه انا قلتهم كلهم ليه؟ عشان تلاحظ ان عند الصفا زوجي وعند المروه فرد يعني انت لو جيت عند المروه مش عارف خمسة ولا ستة يبقى كام أضحك الله سنك شوية يبقى الفرد فين والزوج فين سامحني يا شباب سامحني انت عارف ال- ال- الرجل دخل على ناس قاعدين في رجل كان مات فعاملين له 40 عارفين ال 40 اللي بيعملوه ده فداخلين عليه فبيقول لهم انتوا قاعدين ليه؟ قالوا له ده 40 واحد ميت قال لهم 40 واحد مات مرة واحدة قال لا ده واحد 40 واحد مات من 40 يوم قال من 40 يوم مات وما دفنتوش لسه سمعت أحبك في الله والله ربنا يحفظك فالزوج في مكان وفرد في مكان يبقى لو شكيت عند المكان اللي فيه الفردي ده واحد ولا اثنين يبقى يبقى واحد اللي يعني عند المروة أربعة ولا خمسة خمسة عند الصفا ثلاثة ولا أربعة أربعة سكيت مش بيجيب الأقل بس لا بتشوف الأقرب إلى الزوج قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله جل وعلا أولا إن الصفا والمروة من شعر يبقى دي شعيرة لابد من تعظيمها يعني ناس كتير تمشي كلف محمول وماشي ساكت وماشي ناسي وتايه هذا مسافة طويلة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عند الصفا وعند المروة بيعمل حاجة واحدة إن يبص للكعبة يبص للكعبة ولو ما شافش الكعبة يتجه اتجاه الكعبة ويوحد الله جل وعلا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب أحزاب وحده ثم يدعو دعاء طويلا تعملش زي الواد اللي ماسك العجلة اللي اللي بيجروا بيها يبقى دي كده على طول يعني يلف كده طب وقفها شويه تبص على لا هو عاوز يلحق بقى عشان ياخد له 100 ريال ويدور على 100 ثانيه عارف سواق التاكسي اللي بيلاقي واحد ماشي في الشارع يقول له هات الجنيه اللي واقف ده اهو اهو ده برضه كده بيجري عاوز يجيب ال 100 ريال ده هو على طول فيعني لازم تتمهل شويه عند الصفا وعند المروه تبص للكعبه وتوحد وبعد الدعاء تدعو دعاء طويلا توحد ثاني تدعو دعاء طويلا توحد ثالث تدعو الأرض طويلة ما توحدوه ولا واحد أول وثاني وثالث وحدوه بقى لا إله إلا الله بالنسبة الأنساج بقى بالنسبة للمفرد والقارن تقريبا الأن... الأفعال واحدة يعني المفرد والقارن تق... تقريبا يكاد يكون تماما ان الافعال واحدة باستثناء الذبح فممكن انت مفرد دخلت الكعبة دخلت الكعبة عملت ايه لسه ما ما جاتش يوم 8 اللي يوم الترويح دخلت الكعبة طفت طواف القدوم انت مفرد ويجوز ان تسمع الان سعي الحج تقدمه بالك القان يدخل يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة والحج بالك يبقى يجي وقت الحج القارن عنده يعمل ايه بس طواف الإفاضة كذلك المفرد عنده ايه بس طواف الإفاضة بس يبقى القارن نفس اللي بيعمله المفرد إذا إذا قدم المفرد السعي إن المفرد ممكن ما يقدمش السعي المفرد ممكن ما يقدمش السعي والسعي ليس كال... كال... كالطواف لا يشترط فيه الوضوء وإن كان لحب أن يكون متوضئا طاف وسعى بعد الطواف والسعي إيه الإحلال أنه يحل بالنسبة للمفرد لن يحل لأنه مستني الحج طواف طواف القدوم وسعى سعي الحج وهو لسه بالحج الآن اهو لا يتحلل إلا في يوم العيد القارن كذلك لا يتحلل لأنه دخل عمره في الحج لا يتحلل إلا هناك فأنا بقول لك المفرد زي القارن تقريبا تماما عشان كده أنا بنصح اللي اللي اللي مستعجل اللي مستعجل وراح بسرعة يعمل قارن عشان ياخد أجر العمرة والحج المتمتع هو اللي بيحل المتمتع يحلق شعره ويكون حلالا له كل شيء حتى النساء نعم اوكي لا انا بتكلم الان لسه هو داخل قبل ما جه يوم 8 كده لسه ما جاش يوم 8 وبعدين آه، اذا تحلل آه، اذا كانت اذا كان الحج قريبا لا يحلق راسه كله ان كان بعيدا يحلقه يعني ان كان قريب بيقصر بس عشان يلاقي شعر يحلقه ان كان بعيد بيحلق وسيخرج شعره آه، ثم إذا جاء يوم التروية يوم التروية آه، يبدأ آه، مناسك الحج أنا هقول لكم بسرعة ألخص لكم الأيام عشان بس ما نطولش عليكم آه، الحج الحج يوم 8 9 10 11 12 أو 12 13 يبقى الحج خمس ايام يا ست ايام هقول لك كل يوم تعمل في ايه ببساطه ماشي خلاص يوم 8 تعمل ايه لو انت مفرد او قارن خلاص احرامك في الاول هو احرام لحج او احرام للحج والعمره مع بعض خلاص يبقى خلاص قمت واخد بعضك وطالع على منى لو انت متمتع انت كنت خلاص قلعت هدومك ولبست الملابس عليه من مكانك من مكانك فين يعني في الفندق اه في الفندق في, في المسجد اه في المسجد اللي انت قاعد فيه مكانك اللي فيه آه، يعني متاعك اللي فيه هدومك يعني لا يشترط انك تروح تبدا من الحرم ولا يشترط انك تروح تبدا من مكان معين لا من المكان انت فيه تغتسل ثم تلبس ملابس الإحرام المتمتع الكلام ده عن المتمتع بس صح؟ لأن المفرد والقارن قلنا زي ما هو لابس إحرام لا المتمتع بس من مكانه يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا خلاص لبيك اللهم لأن أول ألف مرة أولى لبيك اللهم عمرة أو قال عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك اللهم حجا ثم يذهب إلى منى إيه منى عبارة عن أرض ساء يعني فضاء سن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع لنا ديننا أن يكون فيها هذا اليوم وإن كان الوجود فيه ليس واجبا إلا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف من بين العلماء هذا يوم إسلامي هذا يوم إسلامي بتقضي في منى خمس فروض تصليها انت الكلام ده يوم الترويع يوم 8 صلي الفجر ما بين الفجر والظهر ما بين الفجر والظهر هذا التوقيت تتصل فيه تلبس فيه تروح لمنى تروح منى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم كام تسعه تقصر الصلاة الرباعية في كل هذه الصلوات هذا فعل النبي طب وأهل مكة يفعلون ذلك وإن كان بعض العلم قالوا إن خلاص منى دخلت في حدود مكة فهذا قول الشيخ المسلمين لكن أقول لك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان مع أهل مكة يقصرون الصلاة في هذا الوقت يبقى تصلي خمس فروض نعم نعم لا كل صلاة في وقتها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر يوم إسلامي هتلاقي بقى الناس بتتكلم فيه ومشغولة فيه وناس جايبة ضمنة وناس جايبة طاولة واحد جايب جوزة واثنين جوزة للخيمة بتاعته وجوزة صدق على الخيمة التانية في ناس كده والله والله في ناس جايبة تلفزيون صغير والله أنا شفت كلام ده وإن الله وإن الله يرجعون يبقى اليوم ده يوم إسلامي أنا بسميه إسلامي ليه عشان خلاص ده ده أنت محرم الآن محرم يعني في عليك مح- محرمات ومحظورات أول محظور من محظورات الإحرام تعرفوا إيه اللي هيقولوا له كتاب ومطوية الذنب الذنب أعطي كتابه لا، ل- لأبو أحمد والأخ اللي قال ده هو برضه اللي هو التلفزيون لأن من ضمن ال يبقى أول محظور من محظورات الإحرام إيه؟ الذنب ما ينفعش في الأيام تتنت صبيحة يوم عرفة صبيحة يوم عرفة ركز بين صبيحة يوم عرفة وصبيحة يوم العيد صبيحة يوم عرفة صليت الفجر انتظرت حتى الضحى يعني لغاية لما صليت الضحى فين في منى ثم انطلقت إلى عرفة يبقى من منى إلى عرفة ده في الصباح من منى إلى عرفة بتذهب من السنة وهذا ليس واجبا انك تنزل في مكان اسمه نمرة في الطريق بينه وبين عرفة حاجة بسيطة حتى مسجد نمرة في جزء منه من عرفة هذا ال- المكان نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس صلى وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم لكن الوقوف بعرفة وقته وقته من صباح هذا اليوم إلى أن يؤذن فجر يوم العيد يعني لو وقف الإنسان بعرفة منع مثلا وما دخلش عرفة إلا يوم عرفة بالليل يعني ليلة العيد دخل لو وقف دقيقة صح وقوفه بعرفة وإن كان بالليل لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إمتى؟ من الصبح لغاية الم... من ال... من بعد الجمعة للمغرب لو وقوف النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الظهر والعصر جمع تقديم إلى المغرب صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وخطب خطبته المعروفة المشهورة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما هو ده فعل النبي ما تتم الصلاة لو حاج طلع على عرفة على طول لا مانع ويصلي الظهر هناك حيث شاء الظهر والعصر حيث شاء لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ حتى يفرغ الحاج وقته الظهر والعصر جمع تقديم يبقى عندك اليوم كله فاضي للدعاء لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة بعد الخطبة الصلاة تنطلق خطوات يسيرة لتكون في أرض عرفة فين أرض عرفة ساحة قدام جبل الرحمة مش شرط بقى تطلع الجبل واللي يطلع أعلى يبقى أجره أعلى واللي مش عارف يتزحلق مرتين يبقى هيترمى على الجنة حتى والكلام بتاع الناس ده لا لا يسن الصعود إلى جبل الرحمة لا يسن عرفة هي الساحة قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا عند الحجرات الثلاثة وهي الآن مش معروفة عشان لو عرفها للناس هيفتروا عليها وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وبرضه كذلك في مزدلفة اللي اسمها جمع قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وجمع كلها موقف اللي هي مزدلفة أي مكان تنزل فيه وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند المشعر الحرام النبي وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وفي عرفة وقف النبي عند الصخرات الثلاث يركب دابته ويوجهها إلى يوجه صدرها إلى ال- الجبل والنبي يمد يده إلى القبلة يدعو الله جل وعلا لكن في أي مكان في عرفة يجوز لك أن تقف يوم عرفة ده يوم عرفة قمنا إمتى؟ تحركنا من منى إمتى؟ بعد الضحى بعد صلاة الضحى يعني الساعة سبعة ونص ولا حاجة رحت إلى أول ما توصل تنتظر حتى تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما ثم تنطلق بعدها بعد الصلاة إلى أرض أو بعد الخطبة إلى أرض عرفة تتفرغ للدعاء وأفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير اليوم ده نصيحة تفرغ بينك وبين الله نصيحة يؤذن المغرب ما تصليش المغرب هنا ما تصليش هنا ليه لو النبي قال لك صلي هنا هتتجهز بقى قبله بشويه وعلى ما تفرش المكان وعلى ما تعمل المكان لا النبي عاوز يفرغك لغايه اذان المغرب بالضبط اذن المغرب خذ متاعك وانطلق إلى نفر إلى مزدلف مزدلف برضه أرض فضاء تبيت فيها أول ما تروح من مزدلفة صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا على حالك يعني إيه يعني وصلت في وقت المغرب صلي المغرب جمع المغرب والعشاء جمع تقديم وصلت في وقت العشاء صلي المغرب والعشاء جمع تأخير وصلت قبل العشاء بخمس دقائق صلي المغرب والعشاء جمع تقديم على ما تيسر صلي ونام طب قيام الليل اوتر ونام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر في السفر اوتر ونام طب وقيام الليل ما تقومش ليلات ليه هو النبي عمل كده عن- طب الحكمة ايه عندنا بكرة شغل اللي هو يوم العيد عندنا بكرة شغل فريح نفسك ريح نفسك وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن هم برفقة الضعفة أن ينفروا بعد نصف الليل انت تنفر امتى تاني يوم مش بعد نصف الليل لأن ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما ترخص لنفسك وتيسر لنفسك اعمل زي ما النبي عمل وإن كان هذه رخصة للضعفة ومن هم بجوار الضعفة الشركات بتعمل ايه بقى كله مع بعض اصل احنا معانا واحدة مسكينة ياخدوا 300 واحد مع بعض لا الواحدة المسكينة تشبه هي أخوها يوصلها ويوديها يجيبوا لها عربية خاصة المهم عاوزين ننفذ اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام لكن هذا جائز طبعا مسألة مسألة عرض الفقه هذا جائز المبيت بمزدلفة ثم تصبح صلي الفجر حتى يسفر النهار قبل طلوع الشمس تنفر تمشي ده الفرق بين صباحة يوم عرفة وصباحة يوم العيد يوم عرفة مشيت امتى مشيت من الدنا من منى بعد الضحى لان عندك ركوب في عرب بس انما يوم العيد مشيت امتى قبل الضحى يا دوب بس النهار بان النور عشان تمشي فيه بان النور لسه الشمس ما طلعتش لسه على الشمس نص ساعه انت بتخرج من صلاه الفجر بتلاقي النهار شقشق زي ما انت بتقول يعني هو ده تمشي على طول الى عندك خمس أعمال للحاج المتمتع في هذا اليوم أنا قلت المتمتع بس عشان أقول لك الخمسة كلهم وأقول لك القارن والإفراد له إيه اليوم ده في خمس أعمال النبي عملهم بترتيب معين والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز في هذا اليوم أن يخالف الترتيب بأي صورة كل من سأل عندك خمس أعمال ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة الكبرى اثنين نحر هديه ثلاثة حلق رأسه تحلل التحلل الأول لبس ملابسه وحل له كل شيء إلا الجماع ثم ذهب من منى دول في منى الثلاثة دول نحرتها هنا ومنى كلها منحر ده هنا وكل منى منحر حلق رأسه هنا وكلها تحرق فيها رأسه مش مشكلة رمى جمة العقبة وتم جمة العقبة من أي مكان أما عشان تنزل في المكان يعني من الدور الأول من الثاني من الثالث ما مش مانع اه ترمي فيه بعد الثالث دول التحلل الأول خلصهم النبي عليه الصلاة والسلام طلع إلى مكة طاف وسعى طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج اللي كان في الأول بالنسبة للمتمتع طواف الإفاضة طواف الإفاضة طواف ال- قصدي القدوم أو طواف العمرة وسعي الحج أو سعي العمرة من سعى سعي الحج في البداية لا يسعى في النهاية طب المتمتع يجوز له يقدم سعي الحج لا لأن السعي اللي عمله سعي العمرة إنما بس القارن والمفرد هو الذي سعى سعي الحج في البداية يجوز له ذلك ويجوز له أن يؤخره أيضا يوم العيد خمس أعمال آه، رمي جمرة العقبة بإيه سبع حصيات قد ايه اه في حجم حبة الفول انت ما بتلمش الشيطان ما بتلمش الشيطان ده معنوية يعني مش الشيطان انت رابطه في السور وقعد تضربه لا ده رمي معنوي ده نسك ده طاعة ده شعيرة ده لإقامة ذكر الله مش ما ينفعش بقى يقول يا ابن ال... ده ذكر الله ده انت بترمي تقول بسم الله الله اكبر مش يا ابن ال... انما يعلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله يبقى ده كله في ايه ذكر ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات ما ترميش سبعة مرة واحدة واحدة بعد الأخرى مع كل واحدة تكبير ويجوز الإنابة في الرمي ويجوز الإنابة في الرمي للضعفة يوكلوا غيرهم ولمن لا يستطيع أو يخاف على نفسه الحمد لله يسرهم المسألة دي الآن يعني بعد رمي جملة العقبة الحصيات تجيبها منين من أي مكان أنت جاي منين من مزدلف رايح فين رايح منه طب تجيبها من مزدلفة ولا من منى ولا من الطريق من أي حتة من مزدلفة أو من منى أو من بينهما مفيش مانع يعني مفيش بقى ان الواحد يقول لا أروح أجيبها من مكة عشان تبقى حاجة حلوة من جنب الكعبة لا من أي حتة وبعدين تروح ترميها بعد رميها تذهب إلى آه، ذبح هديك نلعب أصلا في اليوم ده عشان بس يعني الرجالة اللي بتخاف الرجالة اللي لو, لو الخروف لو المعزة جت جنبه يتخض وينام بالليل يشوف أحلام مفزعة أصل المعزة قربت منه يعني مأساة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ده ذبح مش معزة ولا خروف ولا ر- ذبح جمل ده ذبح جايب 100 جمل ذبح النبي لوحده 63 جمل والجمل بيذبح وهو واقف عارفين ده مش عارفين ايه مش بيذبح بقى بينحر النحر اللي هو من تحت من هنا انما الذبح اللي من فوق فالذبح اقرب الى الذقن والنحر اقرب الى الصدر فالجمل بينحر وهو واقف فتخيل النبي عليه الصلاه والسلام 63 جمل وهو واقف نحرهم عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم 63 جمل ثم اعطى الباقين 37 ذبحهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا يعني مشيئه الله جل وعلا ان النبي يذبح يعني بعدد سنوات عمره عليه الصلاه والسلام يذبح بعد ذلك يحلق راسه يحلق ازاي؟ سيبه بقى من البنك والجل والجلة وال... الراجل امسح خلاها كده عارف الحلاق اللي بيكتب في الحلاقة كده وجوه يومئذ ناعمة يعني يعني لا احنا عاوزين كده رؤوس ناعمة بقى عاوزين نقطة المرة تنزل كده لو النملة عدت تقول احنا في صحراء عاوزين كده يعني تمزح خالص خلاص بقى ما في بقى حاجة بعد كده ولا هعمل عمرة تانية لا ما تعملش ده عشان بس عمرة للحاج إبراهيم بس موصيني لا ما تعملش حد طب وبعدين انت بس عشان لا ما تعملش هي كده مباركة حج متمتع عمرة وبعدين حج طب ده الحاجة والدتي ما ما, ما تعملهاش دلوقتي خلي كل سفرة ب- بعمرة أو بحجة أو بحجة وعمرة متمتعا أو قارنة احلق رأسك تحللت التحلل الأول على ما بقى على خلاف هل التحلل الأول بفعل واحد أو فعلين أو ثلاثة على أقوال بينهم الحل الأول يعني يحل لك كل شيء إلا الجماع يعني تاكل ت- تلبس ت- تتطيب ت- تعطر ت- مش عارف ت- تحل- تحلق رأسك ت- تقص ضفرك اللي أنت عاوزه إلا النساء ما تقلقش ساعتين بس وربنا يسهل لك بعدين تذهب إلى مكة تطوف وتسعى تطوف طواف الإفاضة هذا طواف الحج يجوز تأخيره عند الحاجة المرأة حائط تأخيره إن شاء الله أسبوع إن شاء الله لغاية نهاية الشهر إن شاء الله أكثر من الشهر إلا إذا اضطرت له اضطرارا حقيقيا يحكم به أهل العلم من يرافقوها عشان بس ما نستشهلش برضه أه، ثم تسعى سعي الحج قلنا اللي بيسعى مين بقى في اليوم ده المتمتع والقارن والمفرد آه إذا لم يقدم سعي الحج يبقى المتمتع يقينا وال والمفرد والقارن إذا لم يقدم سعي الحج خلص يوم عشرة يوم طويل عشان كده ن- نيمناك وريحناك وطبطبنا عليك وقلناك نام لغاية الفجر كمان ما تقومش نص الليل خمس أعمال خلصت الأعمال تروح تبات فين في منى بقى مطلوب لك بعد كده تقعد في منى إما 48 ساعة أو 72 ساعة تروح منى تقضي الليل والنهار هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يجوز أن تقضي جزءا من الليل لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تقضي ليل ونهار ثلاث أيام أو يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أيهما أفضل ما فعله النبي النبي عمل إيه بقي آه، تأخر لأن هذا فيه أكثر عبادة في عبادة أكثر ونصر أفضل وذكر أعظم تبقى في منى الليلة لغاية الصبح تقضي الليل و... والنهار لغاية لما يقرب الظهر إذا قرب الظهر قبل الظهر بعشر دقائق ده اسمه الزوال يعني إيه الزوال؟ الشمس لما بتتعامد فوق أو بتبدأ تزول بعد زوالها بخمس دقائق ده وقت الظهر فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الشمس يركبها حتى إذا بدأت تزول رمى الجمرة قبل ما يصير الظهر وقت الرمي امتى من صلاة الظهر إلى المغرب ومده بعض العلماء إلى الليل كذلك إلى الليل كذلك ترمي إيه ثلاث جمرات جمرة العقبة الكبرى والسوسطى والصغرى كل واحدة بكام والصغرى برضه سبعة لا الكبرى سبعة إنما الصغرى كام بسبعة طب الحصاية قد إيه أظن طبعا الكبرى قد الفولة والصغرى قد الفولة كله زي بعض ترمي مع كل مرة ومن السنة انك ترمي الصغرى سبع حصيات ثم تأخذ ذات اليسار أو ذات اليمين وتقف دي سنة أميتت لا يحييها إلا القليل تقف تدعو دعاء طويلا ترمي مع جمرة جمرة وتكبر وتاخد في جنب تتجه لمكة للك- للكعبة للقبلة وتدعو دعاء طويلا وبعدين تدخل على الجمرة الثانية الوسطى ترمي سبعة وتاخد ذات اليمين الجنب يعني ذات الجنب وتدعو دعاء طويلا وكذلك عند الكبرى تمشي بعدها يبقى عندك عند ال- ال- الرمية الثالثة الكبرى تمشي بعدها لا تقف تمشي بعدها لا تقف ده كله امتى بعد الزوال مش بعد الظهر بعد الزوال يعني ممكن أدام الظهر ممكن ممكن يعني ده بعد الزوال يوم 11 بترمي ويوم 12 بترمي طب يوم 13 يجوز لك تمشي قبل الليل لو دخل عليك الليل يبقى انت دخلت في 13 يبقى لازم تقعد انما لو مشيت قبل الليل يبقى انت تعجلت لا شيء عليك ايوه 11 و 12 انا قلت كام 11 و 12 12 صح يوم 12 وقلنا اليومين 11 و12 تمشي قبل ما ليلة 13 قبل ليلة 13 لو جت ليلة 13 اللي هو أذن المغرب في يوم 12 أذن المغرب بعد يوم 12 يبقى دخلت في ليلة 13 يبقى تقعد في 13 أول ما ترمي في 13 تم حجك أول ما ترمي في 13 تم حجك ترمي بقى أذان الظهر خلاص فرج الحج ترمي بعد الظهر خلص الحج ترمي العصر خلص الحج ترمي المغرب خلص الحج يبقى من أول ما ترمي تم حجك بذلك يكون قد تم نسكك وطواف الوداع عند خروج مكة واجب على قول الجمهور إلا أنه يسقط عن الحائط إلا أنه يسقط عن الحائط وطبعا يسقط عند أهل مكة عن أهل مكة أهل مكة أهل مكة ما يودعش خلاص آه إنما الوداع إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني بذلك يكون قد تم الحج سرعة أركان وواجبات الحج الأركان واحد الإحرام اثنين الوقوف بعرفة ثلاثة طواف الإفاضة أربعة السعي بين الصفا والمروة دول لو ما عملتهمش ما فيش حج دي الأركان الواجبات لو أنت ما عملتهاش من ترك شيئا من نسكه فعليه دم اللي هي الواجبات هي إيه اللي لو سبتها عليك دم دم فدية ما تاكلش منه غير دم الهدي دم الهدي اللي كان يوم العيد اللي بتاع المتمتع من عمر الحج يجوز تاكل منه قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا البائس الفقير الواجبات لو سبتها في فدية والمحظورات الإحرام لو أنت عملت حاجة منها ففدية لا تأكل منها الفدية لا تأكل منها اللي هي الارتكاب محظور من أحراز أحراز أو ترك واجب كما قال ابن عباس ذلك الواجبات أن يكون الإحرام في الميقات أو من الميقات يعني لو تخطى الميقات دون إحرام عليه فدية اثنين المبيت بمزدلفة وفيه خلاف قلت لك فيه خلاف بعضهم قالوا إنه واجب بعضهم قالوا إنه مستحب ليس بواجب آه، الثالث المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار يعني يجوز لك ألا تبيت بمنى تقضي شيء من الليل هذا الغير لمن, لمن عنده عذر إنما ليس لو عنده عذر يبيت أربعة من الواجبات رمي الجمار خمسة الحلقة أو التقصير ستة طواف الوداع أما بالنسبة بالنسبة للسنن هي ما زاد عن الأركان والواجبات كل بقى ال- الطباع الرمل تقبيل ال- ال- ال- المس الشرب زمزم ركعتي الطواف كل ده سنن ما زاد عن الواجبات والأركان فهو آه، فهو مستحب بالنسبة للعمرة أركانها إحرام وطواف وسعي واجباتها أن يكون الإحرام من النقاط والحلق أو التقصير ويعني يعني مسألة بقى ال- ال- المحظورات الإحرام ذكرتها في النص وأحكام الفدية يعني لها يعني بعض التفصيل لا أريد أن أطيع عليكم أكثر من ذلك أسأل الله تعالى أن يجزيكم على حسن استماعكم وأن يكرمنا وإياكم بحج بيته الحرام والعمرة إنه لذلك القادر عليه وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته